فنان من صوت الأنيوبية راح أغني وأقول ألحان أحبابي يا ولاد بلدي اسمعوا فن الفنان من صوت الأنيوبية راح أغني وأقول ألحان مواويل مليانة نصايح على الكيف وعلى الإجمال نواوي المليانة نصايح على الكيف وعلى الإجمال علشان نحرس أولادنا بنات أو كانوا صبيان وحنبني مجد بلدنا وحنبني مجد بلدنا ونعلي في البنيان في مصر أبطال عند الجد انفعلوا في مصر أبطال عند الجد انفعلوا والشعب واعي وعارف مين أنفعلوا بالصدق في القول وفي الأعمال انفعلوا بلدنا طول عمرها جنة وخيرها كتير بلدنا طول عمرها جنة وخيرها كتير بتحارب اللي انحرف وكان انحرافه كتير وبتشجع اللي اجتهد ويلاقي فضل كتير وفاعل الخير جزاه الشكر فعل المسؤولية أمانة والحذر مطلوب والوعي هو الحماية والأمان مطلوب وفي الاستقامة السلامة والأدب مطلوب الكلمة عايزة ودان تسمع عشان تنقال مدام في الخير والرأي السليم تنقال والتوعية واجبة التوعية واجبة والمصلحة تنقال وأقل إهمال في حياتنا ماهوش مطلوب عدو بلدك مخبي السم في التربة ولقاله أعوان مع الشيطان في التربة بيزرعوا الشوك بدال الورد في التربة ضحكوا على الشاب وقالوا له علينا فوت هتلاقي الجاي يبسطك ومن همومك فوت وفرصتهم في الحياة دول فوتوها فوت وقبل ما يموت اهم دفنوه في التربة راجل وكان محترم ومفيش احد زيه راجل وكان محترم ومفيش احد زيه كان يلبس الثوب محدش يلبسه زيه والخلق تسأل عليه وتقول ازاي غرق في بحر الكيوف منها صبح بيتوب غرق في بحر الكيوف منها صبح بيتوب ضاعت مهابته وعقله من السموم بيتوب ومادام بيعمل غلط ولا يحترم بيته اولاده بيقلدوه وبيطلعوا زيه Thank you.
الحساب صرفوا وقبل ما يكسبوا من رأس مال صرفوا ادوا الحياة ظهرهم وفي الندم صرفوا خلق يتبزروا من غير حساب صرفوا وقبل ما يكسبوا من رأس مال صرفوا ادوا الحياة ظهرهم وفي الندم صرفوا عرفت واحد انا عن امي وعينته مشي مع ناس من اهل السوق وعينته لما ما خلاش لما ما خلاش شيء ينباع وعينته خد مهر بنته وعكيف اللعين صرفه ابو سعاد شاف بنته الطيبة تاهي بتغيب عن المدرسة وعن الدروس تاهي زعل عشانها ومن ايده الحلو تاهي ابو سعاد شاف بنته الطيبة تاهي بتغيب عن المدرسة وعن الدروس تاهي زعل عشانها ومن ايده الحلول تاهت بتروح تذاكر دروسها عن زميلتها سعاد بتروح تذاكر دروسها عن زميلتها وبحسن نية ابوها من الامان سابها في شق في البيت يبقى اخ زميلتها بياخد اقراص وسكة الخلاص سابها سعاد جالها صداع وهي عندي زميلتي اداها قصيد وهو سهم الهلاك صبها وكل يوم في المعاد الأمراض تبلعها خلاص بقت مدمنة ولو جاع تبلعها غابت عن المدرسة والدار تبلعها فقالت صوابها وفي بحور الكيوت تاهت الواد عزيز الواد عزيز كان وحيد من صغره متدلع والعطس امه وابوه على طول متدلع معرفش طعم الحياة الحلوة متدلع الواد عزيز كان وحيد من صغره متدلع والعطس امه وابوه على طول متدلع معرفش طعم الحياة الحلوة متدلع امثاله في المدرسة في المهيصة جروه اكمنه معاه مال بقى يصرف ولا يوعاش لهوه عن الدرس والطرق الفساد جروه وشم مهشم بقى تايه ولا يوعاش سرق من امه سرقتها وصاحبته جروه وابوه مشغول في شغله ولا يوعاش وامه كانت تداري على الولد انعام مصروفه من مصروفه من ايدها ياخده دائما انعام وفي النهايه خسر لما انحرف وهو عاب فات حياته وخاب منه متدلع عشنا وشفنا السموم تجرى ولها تجار بيمصوا دم الشباب وللهلاك تجار وبيفسدوا المجتمع بقوا للأذى تجار بيفسدوا المجتمع بقوا للأذى تجار كتير بنقرا حوادث والصحف تنشر كتير بنقرا حوادث والصحف تنشر اللي قتل عمته واللي ضرب امه علشان تمن الكيوف نفسه بقتل شر لا سمع نصيحة ابوه ولا كلمة من امه ولو ما شمش تلاقي جدته تنشر لو ما شمش تلاقي جدته تنشر وان ما التقاش الفلوس يسرق هدوم امه علشان مزاجه بقى شرفه رخيص ينداس علشان مزاجه بقى شرفه رخيص ينداس وبين الابلسه تلاقيه زي اللصوص يندس الكيف ملعون وبيخلي العزيز ينداس خرب بيوت ناس اغنية وناس تجار اولادنا من صغرهم زي النبات نراعيه نصلح الارض والعود السليم نراعيه علشان يكبر ويبقى فيه ثمر نراعيه الاب مسؤول لازم يرعى شؤون بيته ويريح الام لاجل تربي اولادها ويعلم ابنه ولا ينسى علام بنته ومن سلوكه الحميد يتطبع اولاده ومعلم المدرسة المدرسة بيته وكل التلاميذ هم زي اولاده الطفل من البيت للشارع بيمشي خطاه ويروح على المدرسة يكتب بقلم خطاه واجب علينا كلنا نحفظ ونحمي خطاه ونخاف من الله وفي سر وعلن نراعيه يا بولون مخطوف دايما والعيا خطفه الوش اصفر مكرمش والتعب خطفه وكان في ايدك رغيف وجه الغراب خطفه ايوه ايوه ايوه ايوه تايه ما تعرف حماس ابدا ولا بتغير وبتسمع اللوم على فعلك ولا بتغير ما بقتش تسأل على عيالك ولا بتغير رزقك اهو كان كتير وجه الشيطان خطفه يلي طوعت الشيطان علشان هوى نفسك تنك يشم السموم لما انقطع نفسك وقعت طبيت وبايدك عيب نفسك اصبحت حتى لشرفك بالرخيص بتبيع وصحتك للمرض لاجل الغرض بتبيع نصيحة لله ومني اشتري ما تبيع وقبل ما تضيع داوي بالعلاج نفسك بتشرب اسمك علشان مزاجك بتنسى البيت وعيالك وما التقتش عيون بالنصح وعيالك وشمك السم وشمك السم جاب الهم وعيالك اللي جرالك بقت بتوه عن اسمك تجري السموم يا عابد في لقمتك اسمك تجري السموم يا عابد في لقمتك اسمك تايه ومخدول وهو سيف الحمول اسمك ومن ديوان الرجوله انشطب اسمك تجري السموم يا عبيط في لقمتك اسمك تايه ومخبول وهو سيف الخمول اسمك ومن ديوان الرجولة انشطب اسمك علشان مزاجك بتنسى البيت وعيالك وما التقتش عيون بالنصح وعيالك وشمك السم وشمك السم جاب الهم وعيالك اللي جرالك بقت بتوه عن اسمك يا مضيع المال ودايما في الهوى شمام والله يا مضيع المال ودايما في الهوى شمام عقلك اهو تاه يا خسارة بقيت شمام ان شفت مشمش من الدوهة تقول شمام اعمى ضحكوا عليك الابلسة عالمصيبة رموك وبقيت ذليل للسموم واهل الملامة رموك وبعد ما خاب املك جنب حيطة رموك الخلق كرهوك وداير في البلد شمام صاحب صاحب صاحب صاحب وبالمعروف حلفته وبالصداقة وأكل العيش حلفته أخلصت وياه وقلبي معاه حالفته صاحب صاحبته وبالمعروف حلفته وبالصداقة وأكل العيش حلفته أخلصت وياه وقلبي معاه حالفته أتاريه نقى الكلام يفرح في يوم الهم اللي لسانه طويل بيجيب لنفسه الهم يبوح بسرك ويجي من وراه الهم لو كنت يا عم على القرآن حلفته اللي بينقل كلام اوعى تقول له سر لا يروح يقول للاعادي كل حاجه سر تعطلك في الطريق وتقف محلك سر اللي بينقل كلام اوعى تقول له سر لا يروح يقول لي اعادي كل حاجة سر اه والله اه ويعطلك في الطريق وتقف محلك سر جاوي النميمة قرب حبل الوداد أرضك كيف شجرة الصمت لم تطرح خلاف أرضك هخلي سري في قلبي وباللي كان أرضك ده قليل يا عم النهاردة اللي يكتب سر جاهل ما يقراش وما مسكش في مرة قلم
ايوه والنبي والنبي العوز دول في غيره بيعيد ويملى نفس غيره ألم ضميره خربان ونوايته ما فيها ألم جاهل ما يقراش وما مسكش في مرة ألم في غيره بيعيد ايوه ويملى نفس غيره ألم ضميره خربان ودوايته ما فيها ألم بيظهر السيئة والحسنة يخفيها حتى الشهادة في وقت الجد يخفيها اه مغرور في نفسه مغرور في نفسه تلاقي المكر يخفيها طالع لي فيها قوي واخد في نفسه ألم المال نعمة صحيح اه والله بس اوعى تطمع فيه وتجمعه بالحرام والنفس تطمع فيه هتسيبه للناس من بعدك وتطمع فيه اطلب من الله من الرزق الحلال يديك وارغيب بالمن لما تكون جعان يقضيك بالعفة تلقى عدولك باحترام يديك واخوك يعاديك لو شافك بتطمع فيه جميل ما عندوش ادب يبقى ملوش لازمه يبقى ملوش لازمه جميل ما عندوش ادب يبقى ملوش لازمه وحب من غير امل برضه ملوش لازمه والميل الفرع من الشجره ملوش لازمه جامل ما عندوش ادب يبقى ملوش لازمه جامل ما عندوش ادب يبقى ملوش لازمه وحب من غير امل برضه ملوش لازمه فيه مرهم وحكمة وطيب وناس شبه ورد لما تشم ريحتهم وناس كلامها شبه عنبر ومسك وطيب وناس بتكرم اصيل الخال ريحتهم وناس كلامها حجر دايما بتحدف طوب وناس بتتعب لكن مقلولة راحتهم في الدنيا ياما وصاحب العقل ميزها في الدنيا ياما وصاحب العقل ميزها واللي يدور يلاقي ناس لها عوزه فيه ناس حايزة الأدب والطبع ميزها فيه ناس حايزة الأدب والطبع ميزها وناس عند الطلب في الجد لها عوزة وناس زي النحاس في اللون ما يزهق ناس زي النحاس في اللون ما يزهق وناس في حل العقد أبطال لها عوزة الشاطر اللي بفن وللجميع يشرح في المعنى يا سلام وإن قال الكلام يشرح الورد زينة الورد زينة ولونه للصدور يشرح والشب يطرح لكن طرحه ملوش لازمة لابوا العوازل وقالوا في حقنا بنعيب واحنا على عهدنا لم كنا يوم بنعيب لا يوم بننسى الوداد ولا عمرنا بنعيب لابوا العوازل وقالوا في حقنا بنعيب واحنا على عهدنا لم كنا يوم بنعيب لا يوم بننسى الوداد ولا عمرنا بنعيب ايدينا طاهرة ومن حبل الوداد ما تسيب وفينا عين الحسود طول عمرها ما تصيب كرامتنا غالية علينا ومننا ما تسيب لا في الصغير نعيب ولا في الكبير بنعيب قالوا في امثال زمان اصل الفتى فعله اصل الفتى فعله ونية الحر تسبق دائما فعله قالوا في امثال زمان اصل الفتى فعله ونية الحر تسبق دائما فعله وراجل كتير الكلام يبقى قليل فعله راجل كتير الكلام يبقى قليل فعله ينصب شباك الخداع ويزوقه بزواج ينصب شباك الخداع ويزوقه بزواج وبيرمس النار عشان يصطاد في العكرة المر بيدوبه في قلب العسل بزواج وقلبه مليان نفاق والغل في العكرة ويداري بالفهلوة توم راضي بسواق وفي الحقيقة تلاقيه بيعكر العكرة إن جيت في يوم توعده الوعد ما بيوفيش وإن جيت في يوم تنصحه يجا فيك ويقطعك إن جيت في يوم توعده الوعد ما بيوفيش وإن جيت في يوم تنصحه يجا فيك ويقطعك والدين اللي عليه للخلق ينقل اللي عليه للخلق ما بيوفيش ولو طالبته وعمل زعلان ويقطعك ميزانه ناقص وحتى الكيل ما بيوفيش وبقلة الأصل يعمل فصل ويطوعك زرع في أرض السبخ عود الخرع وسواس خد النميمة طبيعة والنفاق وسواس في الشكل إنسان لكن هو شيطان وسواس يفرق بين الناس وبيأذي العباد تعالوا
يا ابو زيد
يا ناس يلي في سيرة الناس بتجيبه في سيرة الناس بتجيبه يا ناس يلي في سيرة الناس بتجيبه ويا ريت بالخير في حق الغير بتجيبه قلتوا الكلام الربي والشين بتجيبه يا ناس يا اللي في سيرة الناس بتجيبه يا ريت في الخير في حق الغير بتجيبه قلتوا الكلام الراضي والشين بتجيبه لو شفتوا مرة نزاع واقع ما بين طرفين لو شفتوا مرة نزاع واقع ما بين طرفين بتكبروا في الحكاية وتشعلوها نار الله وتخلوا حبل الوداد دايب ملوش طرفين وبدال ما تطفوا نار بتزودوها نار في الفتنة بتفرقوا ولا تصلحوش طرفين وبتجمعوا من الحطب وتحطوا جنبه نار ده من ورا ده بتجيبوا عليه الحق ده من ورا ده بتجيبوا عليه الحق وفي المجالس بتدوا لكل واحد وش وتتعيشوا اللي انظلم ولا تديلوش الحق لسانكم بقى متلسان والوش بقى متوش واللي ملوش حق يطلع هو صاحب الحق هتفسدوا الكون يا عالم كفايه وش يا ناس يا مغرضين يلي ما فيكم بر لو شفت واحد بيغرق ما تجيبوهش بر الفتنة بحر الهلاك الفتنة بحر الهلاك اللي ملوش بر بتزودوا الشر بين الناس والدين